بسم الله الرحمن الرحيم الفائزون بليلة القدر والراحلون لجنة العمر
الفائزون بليلة يا القدر ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ليلة القدر عايزك تستحضر المعنى ده بالذات ليلة القدر ليلة القدر عايزك تعيش المعنى ده بقلبك انت في ليله القدر دلوقتي حسها. انت دلوقتي في ليله القدر بتقول يا رب انا ذنوبي كتيره هتكون قد ايه لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني عمال تذنب 11 شهر وجيت في ليله القدر بتقول يا رب اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي لا ده يا ربي ده انا ذنوبي اكتر واكتر هتوصل قد ايه يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا بقرب ما يملا الارض من الذنوب والخطايا ثم لقيتني بشرط واحد بشرط واحد لا تشرك بشيء
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم الفائزون بليلة القدر الفائزون الفائزون الفائزون بليلة القدر
أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك دنياي غرتني وعفوك شدني ما حيلتي في هذه أو ذاك اوعى تيأس من كتر المعاصي ابدأ صفحة جديدة من الليلة مع ربنا سبحانه وتعالى قول يا رب خلاص انا تعبت خلاص من المعاصي انا مش عايز غيرك لا اريد سواك عايز يا رب ان انا اقرب عايزك تقرب عايز يا رب ان انت توفقني في كل طاعة الفائزون بليلة القدر والله يا شباب لا يمكن نوفق لليلة القدر إلا إذا استعنا بالله سبحانه وتعالى اسمع لحبيبك صلى الله عليه وسلم ماذا يقول يقول صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله فلا يمكن توفق إلا إذا ربنا وفقك سبحانه وتعالى فلو ربنا قدر لك ذل نفسك لله فلو ربنا قدر لك إن أنت تفوز بليلة القدر لا يمكن حد يحجب عنك ليلة القدر أبدا الفائزون بليلة يا القدر رب وفقني ليلة القدر يا رب اجعلني من الفائزين بليلة القدر يا رب يا رب يا رب افضل كده اصرخ وذل نفسك ليه وابكي بين يدي الله عشان ربنا يوفقك لليلة القدر الفائزون بليلة القدر والراحلون لجنة العمر هم الأخيار هم الأبرار هم الأخيار هم الأبرار
عبد الله اخلص النية يا رب انا عايز ليلة القدر انا عايز قبل ليلة القدر عايزك انت ترضى عني انا عايزك انت تحبني زي ما بحبك يا رب نفسي تحبني نفسي احس ان انت راضي عني أنت راضي عني.
الفائزون الفائزون الفائزون بليلة القدر الفائزون بليلة القدر
أيها الأحبة في الله يسر إخوانكم في تسجيلات صوت الجزيرة الإسلامية أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز الفائزون بليلة القدر لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار والآن مع فضيلة الشيخ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة ونحن الليلة على موعد مع درس جديد آه، بعنوان كيف نفوز بليلة القدر نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من الفائزين بليلة القدر حقيقة الكلام في الموضوع ده في غاية الأهمية إن أنا بعتبرها مسألة مصير حياة أو موت يعني الناس النهارده لما بيتعاملوا مع امور الدنيا لو انه خسر مشروع او حاجه بيعتبرها مساله حياه او موت لا احنا بنعتبر مساله الحياه او موت دي بالنسبه جنه او نار فالفوز بليله القدر دي شوف الخير اللي ممكن الانسان يتحصل عليه انه يكتب له عباده اكثر من 84 سنه عباده صيام وقيام وقراءه وذكر واستغفار آه، بلا ذنوب كل ده يعني ده خير كبير جدا في ليله واحده اذا اخلص الانسان النيه لله تعالوا نشوف بس الكلام الأول يعني مقدمة كده يعني قبل أن نبدأ في الحديث عن ليلة القدر الحقيقة يا جماعة من كمال وتمام رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد إن ربنا سبحانه وتعالى لم يقطع عنهم أي سبب للرزق إلا ويخلف عليهم خيرا منه سبحانه وتعالى يعني الإمام ابن القيم لما بيتكلم في هذه المسألة بيقول كلام في منتهى الجمال بيقول رحمه الله رحمة واسعة بيقول إن الطفل يعني يعني مجمل كلامه إن الطفل هو في بطن أمه وهو جنين في بطن أمه يعني مصدر الرزق الوحيد ليه جاي له من الحبل السري جاي له الطعام والشراب والهواء كله من الحبل السري طيب اتولد هذا الطفل ربنا يعطيه ضعف اسباب الرزق كان في حبل سري واحد يخرج يلاقي ثديين يرتدع من هذا ومن ذاك سبحان الله طب اتفطم ربنا يخلف عليه الضعف اربع اسباب بعضهم يقولون ان هو يسعى بيديه ورجليه ايه ليضرب في مناكب الارض وياكل وياتي بالرزق بفضل الله سبحانه وتعالى وبعضهم يقول ان ربنا سخر له اربع اصناف من الطعام طعامان وشرابان الماء واللبن هما الشرابان والنبات واللحوم هما الطعامان سبحان الله فإذا مات العبد أخلف الله عز وجل عليه ضعف أسباب الرزق أبواب الجنة الثمانية يبقى حبل سري ينتهي يبقى ثديين بعد كده يبقى طعامان وشرابان بعدها أبواب الجنة الثمانية ربنا يرزقنا وإياكم الجنة الرزق الحقيقة لما يأتي للعبد من حيث لا يحتسب بيدخل عليه السعادة أكثر من الرزق الذي يعلمه يعني ندي مثال بسيط بعد ما صلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم الموظف اللي مرتبه آه، 500 جنيه أو 1000 جنيه أي حاجة فلما يكون رايح آخر الشهر عشان يقبض من آه، الشباك بتاع صرف المرتبات مرتبه مثلا 500 جنيه فرايح ففجأة لقى 500 جنيه وفوقيهم كمان 200 جنيه مكافأة مع إن ال 200 أقل من 500 لكن في الوقت ده الموظف سعيد بال 200 لأن هم بيقولوا إيه من حيث لا يحتسب سبحان الله فكذلك لما يجي لك الخير من حيث لا تحتسب تجد طبعا أشياء بتدخل السعادة على قلبك وربنا سبحانه وتعالى بيكافئ عباده بين الحين والحين العباد الذين حققوا العبودية لله ويعملون فعلا لله سبحانه وتعالى فيكافئهم بين الحين والحين بمكافآت تدخل عليهم السعادة مش في الدنيا وبس في الدنيا وفي الآخرة على سبيل المثال صيام يوم عرفة مكافأة ما انت لو صمت يوم في طول السنه زي الاثنين والخميس والثلاث ايام في الشهر العربي خلاص خدت اجر الصيام لكن يديك بقى في وسط ده كله يوم زي يوم عرفه صوم اليوم ده تاخد ذنوب سنتين كاملين يتغفر الصغائر بفضل الله سبحانه وتعالى تصوم يوم عاشوراء يغفر لك ذنب سنه العمره الى العمره كفاره لما بينهما سبحان الله الحج يعني اذا ذهب الانسان للحج واخلص النيه لله يرجع من حجه كيوم ولدته امه والحج المبرور ليس له جزاء عند الله الا الجنه بل اسمع معي إلى هذا الحديث الذي رواه احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشي ولم يركب ودنا من الإمام واستمع وأنصت ولم يلغ كان له بكل خطوة بكل إيه خطوة بكل خطوة يخطوها من البيت إلى المسجد عمل سنة أجر صيامها وقيامها شوف الفضل والمنة من ربنا سبحانه وتعالى اه بيكرمك اه الحسنة بعشر أمثالها ماشي وبعدين إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإنما يوفى الصابرون أجرهم إيه بغير حساب يجي يديك في وسط ده كله بقى مفاجآت وخيرات كده منح ربانية من عند الله عز وجل كل خطوة تخطوها من البيت إلى المسجد لك أجر عمل سنة كاملة أجر صيامها وقيامها وهناك أمثلة كثيرة على هذا الخير والمنح التي يعني يمنح الله عز وجل بها عباده العبد بقى بيتعامل يا جماعة مع الأحداث والمناسبات ومع المنح من منطلق معرفته بالله ومن منطلق محبته لله مسألة مهمة جدا إن احنا إيه نعرف يعني على سبيل المثال برضو ندي أمثلة بسيطة عشان نوضح المسألة يعني المولد النبوي مولد النبي صلى الله عليه وسلم حينما تأتي المناسبة وإن كان الاحتفال به لم يكن من هدي السلف لكن بندي مثال يعني مولد النبي عرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام اتولد في يوم كذا ماشي الأمة تنقسم إلى قسمين صنف منهم عرف سنة النبي عليه السلام أول ما يجي يوم مولد النبي يقول بس لحظة مش في المولد وبس لا في كل لحظة بس يجي برضه ايه يعني يختلف مع الناس ان هو ايه يحرص اكثر على ان يتبع هدي النبي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ناس تانية تحتفل بهذا اليوم ان هو ايه يجيب حلاوة المولد والكلام ده كله اللي احنا ايه عارفينه تيجي في يوم عاشوراء ناس تيجي اصحاب قلوب تقية نقية سبحان الله يجي عند يوم عاشوراء يصوم اليوم عشان يفوز بمغفرة ذنوب سنة ناس تانية ما لها علاقة بالموضوع خالص كل اللي يعمله يعمل ال- عزك الله البليله والعاشوراء والكلام ده كله عشان ياكل يبقى كل ده من منطلق معرفته بالله من منطلق حبه لله بيختلف هذا عن ذاك شوف قد ايه يجي العيد المؤمن لما يلاقي عيد الفطر بعد شهر رمضان يشعر بان ايه ان العيد ده لابد ان هو سبحان الله يفرح فيه ويسعد وفي نفس الوقت لا يفعل شيئا يعصي به الله عز وجل انما العيد ده عباره عن انسان بيكافئ بعد عمل شهر كامل عبادة لله سبحانه وتعالى فبيكافئ بهذا العيد فينطلق في طاعة الله سبحانه وتعالى وشعاره إنما العيد لمن أطاع الله زي ما ابن عمر بن عبد العزيز قال له ونذكر القصة في عجالة لما كان في عيد الفطر وعمر بن عبد العزيز كان أمير المؤمنين رضي الله عنه وارضاه دخل الرجال عليه يهنئونه بعيد الفطر المهم الرجالة دخلوا خرجوا فلما آه، خرج الرجال دخل الصبية الصغار عشان يهنئون أمير المؤمنين بعيد الفطر المبارك فالمهم فكان من بين ابناء الرعيه ابن عمر بن عبد العزيز اللي كان بيحكم في الوقت ده يا جماعه 26 دوله عن ربع الكره الارضيه. ابنه داخل عليه لابس ثياب رصه مرقعه قديمه. فعمر بن عبد العزيز بكى فتقدم اليه ابنه الصغير فقال يا ابتاه ما الذي طأطأ بك رأسك وأبكاك إيه اللي خلاك تبكي قال لا شيء يا بني سوى أني خشيت أن ينكسر قلبك وأنت بين أبناء الرعية بتلك الثياب الرصة المرقعة القديمة وهم يلبسون تلك الثياب الجديدة فتبسم هذا الطفل الصغير الكبير وقال يا أبتاه إنما ينكسر قلب من عرف الله فعصاه وعق أمه وأباه أما أنا فلا والله إنما العيد لمن أطاع الله فيجي العيد تجد ده يقربك من ربنا أكتر تشكر ربنا على هذه النعمة تتقرب إلى الله بالطاعة سبحانه وتعالى تجد غيرك بقى يرتع في المعاصي ما صدق خلص من شهر رمضان ربنا يعافينا ويعافيك وطول الشهر زهقان مش واخد على العبادة ولا على الطاعة أول ما يجي العيد تلاقيه عياذا بالله بيرتع في المعاصي تيجي مثلا عند هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أول ما تيجي عندي مناسبة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تعلم الموعد سبحان الله تعزم على هجر المعاصي والذنوب لأن النبي قال كده لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وقال صلى الله عليه وسلم والمهاجر من هجر ما نهى الله عز وجل عنه ناس تانية بقى تقضي اليوم كله في الملاهي والفسح إلى غير ذلك وأمثلة كثيرة جدا على ذلك طيب ندي سؤال بسيط لو قلت لواحد موظف احنا بنقدم مقدمه كده قبل ان نتكلم على ليله القدر آه، لو قلت لواحد موظف ايه رايك تسهر في الشغل لمده 20 يوم يعني آه، زي ما بيقولوا كده تطبق ورديه لمده 20 يوم وتترقى للدرجه الاولى ايه رايك طبعا ما يرفضش طب لو جيت لطالب قلت له ايه رايك نعمل لك كورس مكثف لمده شهر كامل ونعديك سنه كامله دراسيه ايه رايك طبعا هيوافق طب فما ظنك بالمنحه الربانيه ولله المثل الاعلى بيحضك على أن تجتهد عشر ليالي والثواب لك عبادة أكثر من 84 سنة بلا معصية وعتق من النار وجنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إيه رأيكم يا شباب اللي بيسهر أيام وشهور علشان يفوز بجائزة نوبل أو أي جائزة دنيوية أو ياخد شهادة تقدير أفضل أم الذي يقوم ليلة القدر ليأخذ يوم القيامة كتابه بيمينه ويقول أمام الخلق أجمعين ها أم اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية الحالة بقى فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية الملائكة تقول لهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية دي كانت مقدمة قبل ما نخش في الحديث عن ليلة القدر تعالوا نبدا الموضوع بس قبل برضه ما نبدا الموضوع عايز يعني اعرج على كلمه في غايه الحسن والجمال للامام القيم ابن القيم رحمه الله رحمه واسعه. يقول جل وعلا: وربك يخلق ما يشاء ويختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فالامام ابن القيم بيتكلم في ظلال هذه الايه عن مساله اختيار الحق جل وعلا لبعض الاشياء وتفضيل بعض الاشياء على غيرها فبيقول ايه الامام ابن القيم وانا اذكر كلام الامام يعني مختصرا يقول الامام رحمه الله رحمه واسعه اذا تاملت احوال هذا الخلق رايت هذا الاختيار اللي ربنا بيختاره سبحانه وتعالى والتخصيص فيه دالا على ربوبيته تعالى ووحدانيته وكمال حكمته وعلمه وقدرته وبدأ بقى يدي الأمثلة رحمه الله رحمة واسعة فبيقول إيه فخلق الله السماوات سبعا فاختار العليا اللي هي السماء السبعة فاختار العليا منها فجعلها مستقر المقربين من ملائكته واختصها بالقرب من كرسيه ومن عرشه وأسكنها من شاء من خلقه فلها مزية وفضل على سائر السماوات ولو لم يكن إلا قربها منه تعالى لكفى بذلك فضل ومزية صحيح سبحان الله ومن ذلك أيضا يعطي الإمام آه، أمثلة وأنا يعني أبسط آه، كلام الإمام رحمه الله رحمة الله بيقول ومن ذلك تفضيله جل وعلا لجنة الفردوس عارفين المسألة ديت ورد فيها حديث عند البخاري النبي قال إيه صلى الله عليه وسلم قال إن إن في الجنة مائة درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين مسيرة مئة عام فإذا سألتم الله الجنة نطلب إيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاسألوه الفردوس الأعلى ليه؟ لأربع علل إيه هما؟ قال فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة فاضل واحدة اللي هي أهم حاجة قال وسقفه عرش الرحمن جل وعلا يبقى ربنا خصص جنة الفردوس إن هي يكون سقفها عرش الرحمن سبحانه وتعالى ومن الأمثلة أيضا ان ربنا اختار من الملائكه المصطفين اللي هم ايه ثلاثه جبريل ميكائيل اسرافيل عليهما السلام لذلك تجد في دعاء النبي حديث رواه مسلم تجد في دعاء النبي كان يقول ايه النبي عليه السلام يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم جبريل عليه السلام هو صاحب الوحي الذي به حياة القلوب والأرواح ميكائيل عليه السلام صاحب القطر الماء والمطر الذي به حياة الأرض والحيوان والنبات إسرافيل عليه السلام صاحب السور أي البوق الذي إذا نفخ فيه أحيت نفخته الأموات بإذن رب الأرض والسماوات وأخرجتهم من قبورهم دي نفخة البعث وكذلك بيعطي الأمثلة أيضا الإمام بيقول كذلك الله عز وجل اختار اختار الأنبياء من الناس من ولد آدم خدت بالك الأنبياء عددهم يا جماعة 124 ألف نبي 124 ألف نبي ربنا اختار بقى من 124 ألف دولت اختار منهم 313 رسول اختار منهم ايه 313 رسول من ال 313 رسول ربنا سبحانه وتعالى اختار منهم أولي العزم الخمسة اللي هم جاءوا في قوله جل وعلا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم مين أولي العزم الخمسة؟ يبقى نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلى الله عليهم جميعا وسلم خدت بالك؟ طيب واختار من أولي العزم الخمسة الخليلين إبراهيم ومحمدا صلوات ربي وسلامه عليهما ثم اختار محمدا على كل الخلائق بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم فجعله سيد ولد آدم كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر شوف تواضع النبي وصلى عليه صلى الله عليه وسلم وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخر ومن باقي الاختيارات بقى ربنا سبحانه وتعالى اختار أمة النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم فقال جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس بس بشروط تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن أمته يمثل بالنسبة للأمم يوم القيامة ثلثين أهل الجنة عارفين الامم عددها قد ايه يا جماعه؟ الامم من لدن ادم عليه السلام الى اخر امه امه الاسلام امه الحديث صلى الله عليه وسلم 70 امه انتم تتمون يوم القيامه 70 امه انتم اكرمها على الله عز وجل يبقى الامم كلها كم امه؟ 70 تخيل ال 70 دولت كل 69 امه يمثلوا ثلث اهل الجنه وأمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يمثلوا تلتين أهل الجنة إيه الدليل على كده حديث رواه أحمد والترمذي سند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل الجنة عشرون ومائة صف عشرون ومائة إيه؟ صف يعني 120 صف ثمانون منها من هذه الأمة يبقى كام تلتين وأربعون من سائر الأمم تخيل ثمانين صف من أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم وأربعين صف من تسعة وستين أمة عشان تعرف بس فضل أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم ومن بين الاختيار احنا لسه بنتكلم عن قول الله عز وجل وربك يخلق ما يشاء ايه ويختار من بين الاختيار وما زال الكلام للامام ابن القيم رحمه الله رحمه الله واسعه قال ومن هذا اختياره جل وعلا من الاماكن والبلاد خيرها واشرفها وهي البلد الحرام مكه فانه سبحانه وتعالى اختار البلد الحرام لنبيه صلى الله عليه وسلم وجعله مناسك لعباده فلذلك الناس يروح هناك ايه للحج والعمره وهذا المكان من افضل بقاع الارض فتلك ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام لو تذكر لما طرد من مكه صلى الله عليه وسلم وهو مهاجر كان يبكي ويقول والله انك لاحب بلاد الله الى الله وانك لاحب بلاد الله الى رسول الله ولولا ان قومي اخرجوني منك ما خرجت خد بالك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة قال ومن هذا تفضيله جل وعلا بعض الأيام والشهور على بعض فخير الأيام عند الله يوم النحر وهو يوم الحج وقيل بل يوم عرفة أفضل منه وهذا هو المعروف عند أصحاب الشافعي قالوا لأنه يوم الحج الأكبر وصيامه يكفر سنتين وما من يوم يعتق الله عز وجل فيه الرقاب أكثر منه في يوم عرفة تمام نيجي بقى لآخر نقطة ومن ذلك تفضيل الحق جل وعلا لشهر رمضان على سائر الشهور يبقى احنا كنا بنتكلم عن ايه اختيار الحق جل وعلا وتفضيله لبعض الاشياء على بعضها فمن بينها ان ربنا فضل شهر رمضان على كل الشهور ال 12 الباقيين اللي هم يعني ايه يعني سبحان الله يعني شهر رمضان افضل شهر فيهم يبقى في 11 شهر غير رمضان رمضان هو افضل شهر على الاطلاق وفضل الحق جل وعلا العشر الاواخر في رمضان على سائر الليالي ثم فضل ليله القدر على ألف شهر سبحانه وتعالى وضح المساله بتاع التفضيل جت ازاي خدت بالك فانا بكلمك عن ايه عن مسائل التفضيل كيف مرت بهذه المراحل وكل انواع التفضيل التي جاءت كما اخبر الامام ابن القيم رحمه الله رحمه واسعه تعالوا نبدا الموضوع بقى تعالى ليله القدر من اوله بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم الحقيقه الموضوع عشان ما يبقاش جاف لان الموضوع كله يعني شبه علمي يعني فعشان ما يبقاش جاف هناخده في صوره سؤال وجواب اول حاجه واحد يقول لي طيب انت قبل ما تقول لي بقى وتكلمنا عن ليله القدر وتقول لي انا عايزك بقى تقوم هذه الليله وتستغفر وتقرا قران وتصلي وتعمل الحاجات دي كلها عرفني الاول ايه فضل ليله القدر هقول لك حاضر يبقى السؤال الاول ما فضل ليله القدر اولا نشوف فضل ليله القدر من القران ثم من السنه من القران أنها ليلة مباركة إيه الدليل على كده قول الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة مباركة قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني ليلة القدر ثاني حاجة العمل في الليلة دي يا جماعة بيضاعف فالعمل فيها خير من عمل ألف شهر والدليل على ذلك قوله جل وعلا ليلة القدر خير من ألف شهر في أقوال كثيرة بقى في تفسير الآية دي أرجح تلك الأقوال أن العمل في تلك الليلة خير من أي عمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر وضحت يعني ليلة القدر ديت خير من ألف شهر بس يكون الألف شهر دول إيه؟ ما فيهمش ليلة قدر تانية تمام طيب ثالث حاجة فيها يفرق كل أمر حكيم إيه معنى الكلام ده قال أبو الجوزاء قال هي ليلة القدر يجيء بالديوان الأعظم من السنة إلى السنة فيغفر الله عز وجل لمن شاء من عباده ألا ترى أنه جل وعلا قال رحمة من ربك فإذا إيه يبقى فيها يفرق إيه كل أمر حكيم بعض أهل العلم قالوا إن يفرق كل أمر حكيم دي مش ليلة القدر دي ليلة النصف من شعبان لكن الجمهور على أنها ليلة القدر يبقى هو ده الراجح إن هي إيه ليلة القدر طيب تعال نشوف من السنة بقى بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم أول حاجة أن من قام ليلة القدر محتسبا مخلصا لله غفر الله له ما تقدم من ذنبه إيه الدليل على كده حديث في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه يبقى فوق ان بيتحسب لك كمان عباده اكتر من 84 سنه فوق ده كله كمان كل الذنوب اللي فاتت دي اتمسحت بالاستيكه سبحان الله تاني حاجه من حرم خير هذه الليله فقد حرم طيب الحاجة اللي بعد كده هل ليلة القدر أو السؤال اللي جاي بعد كده هل ليلة القدر يا جماعة كانت خاصة بأمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أم إنها كانت في الأمم السابقة الجواب على ذلك أخرج مالك في الموطأ والبيهقي في الشعب عن قتادة أنه قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أري أعمال الناس قبله أو أري أعمار الناس قبله على اختلاف ال- الروايات قال فكأنه تقاصر أعمال أمتي وفي الرواية الثانية أعمار أمتي ألا يبلغوا من العمل مثل ما بلغ غيرهم في طول العمر فأعطاه الله ليلة القدر خيرا من ألف شهر عشان تبقى المسألة فيها إيه توازن يعني ده فضل من ربنا لأن ده قدر النبي عند ربنا سبحانه وتعالى طيب وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل دي بقى قصة المشهورة بين الناس ذكر رجلا من بني إسرائيل لبس السلاح في سبيل الله راح يجاهد يعني ألف شهر فعجب المسلمون من ذلك قالوا يا واحد رايح يجاهد ألف شهر يعني كيف نبلغ نحن مثل هذا العمل فأنزل الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر يعني الألف شهر التي لبس فيها هذا الرجل السلاح في سبيل الله جل وعلا خدت بالك؟ الحافظ ابن حجر في الفتح ذهب إلى أن هذه الليلة خاصة بأمة النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن في الأمم من قبلنا يبقى إذا إجابة السؤال ده هل ليلة القدر خاصة بأمة النبي صلى الله عليه وسلم أم كانت في الأمم السابقة لا هذه كانت منحة ربانية لأمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم تعالوا نخش على السؤال اللي بعده طيب في أي ليلة تكون ليلة القدر يعني نقدر نقول إن هي ليلة كام بالظبط لأن المشهور عند كتير من المسلمين يا جماعة إن ليلة القدر ديت ثابتة في أذهان المسلمين إن هي ليلة إيه 27 خلاص هي ثابته عندهم مش هتتغير لا الليله مش ليله 27 ما نقدرش نجزم بذلك قد تكون اكثر ما تكون في ليله السابع والعشرين ماشي وده راي بعض اهل العلم لكنها تتحول من ليله الى ليله تمام ولذلك يقول الامام ابن تيميه رحمه الله رحمه واسعه في مجموع الفتاوى يقول ليله القدر في العشر الاواخر من شهر رمضان وتكون في الوتر منها يعني تطلبها في أي ليله تطلبها في ليله 21 23 25 27 29 واضح كده؟ طيب لماذا رفع العلم بوقت ليلة القدر؟ اشمعنى بقى احنا ما عرفناش بالتحديد انهي ليلة؟ خد بالك دي مسألة مهمة جدا بسبب التشاحن بسبب التخاصم بسبب التنازع يرفع الخير من هذه الأمة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام رفع ليلة القدر يا جماعة كان بشؤم المشاجرة والمنازعة اللي حصلت بين رجلين ولذلك الإمام البخاري سبحان الله وكما قال أهل العلم فقه البخاري في تراجمه رحمه الله رحمة واسعة بوب الإمام البخاري بابا فقال باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاح الناس عشان الخصام وإيه والتشاجر بين الناس وأخرج حديثا عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وارضاه أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر النبي خارج من البيت عشان يعرفهم ليلة القدر هتكون في أنهي ليلة يا جماعة قال فتلاحى رجلان من المسلمين اثنين تشاجروا مع بعض واتخانقوا مع بعض فقال خرجت ده اللي بيقول كده مين ده النبي عليه الصلاه والسلام قال خرجت لاخبركم بليله القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت يعني ليله القدر ايه مش الليله نفسها رفعت لا علم النبي بتحديد الليله هو الذي ايه هو الذي رفع تمام قال فرفعت وعسى ان يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعه والسابعه والخامسه او كما قال صلى الله عليه وسلم في سبب تاني يا جماعه يمكن كتير قوي ما يعرفوش والحقيقه سبب ثابت في حديث رواه مسلم عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اريت ليله القدر ثم ايقظني بعض اهلي فنسيته خدت او فنسيتها يبقى اريت ليله القدر انا شفت ليله القدر ذم ايقظني بعض اهلي ذقت صحته فنسيتها وده سبب تاني ويمكن ناس كتيره ما تعرفش السبب التاني طب نجمع بين السببين ازاي يا جماعه نجمع بينهم ان احتمال ان يكون النسيان وقع مرتين وكل مرة بسبب شكل واحتمال يكون المعنى ان النبي كان نايم فايقظه بعض اهله بعد ما عرف ليلة القدر فسمع تلاحي الرجلين سمع اتنين بيتخانقوا مع بعض فقام ليحجز بينهما فنسيها بسبب الاشتغال بالحجز بين الرجلين وده كان التوفيق الذي فعله بعض اهل العلم طيب ولذلك الدرس اللي نبدو بالجزئيه دي يا جماعه درس غالي جدا ان شؤم التناحر والتنازع بيكون سبب في رفع البركه وفي رفع الخير الذي يحدث لهذه الأمة فيا ريت الأمة تتماسك ربنا قال كده واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال جل وعلا وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين طيب السؤال اللي يعني ممكن يخطر على بال ناس كتيرة جدا طب النهاردة رفع العلم بوقت ليلة القدر طب إيه الحكمة؟ إيه الحكمة برضه في إخفاء ليلة القدر؟ طب ما كانت تظهر وتبقى معروفه انها في ليله كذا وخلاص وانتهت المشكله وكل واحد بفضل الله يتحصل على ليله القدر سنه واثنين وثلاثه وعشره وعشرين ويعني ياخد الخير ده كله لان الحقيقه كانت في حكم غاليه جدا هنقولها بس بعد ما نصلي على الحبيبه صلى الله عليه وسلم. الحافظ ابن حجر رحمه الله رحمه واسعه يقول في فتح الباري قال العلماء الحكمة في إخفاء ليلة القدر ليحصل الاجتهاد في التماسها صح كده يعني دي من ضمن الحكم العالية جدا ان انا لو عارف هي ليله ايه خلاص هتهاون طول الشهر ويعني افضل كده براحتي واجي في الليله دي اجتهد وخلاص خدت بالك ولا يتميز اهل الصدق من غيرهم ولا اهل الاجتهاد من غيرهم يبقى لما تكون الليله ما حدش عارفها بفضل الله كله ايه هيجتهد والفخر الرازي رحمه الله في تفسيره يقول يعني بعض الحكم من اخفاء ليله القدر او اخفاء العلم بليله القدر بيقول انه تعالى اخفى هذه الليله لوجوه لاسباب احدهما أو أحدها أنه تعالى أخفاها كما أخفى سائر الأشياء خد بالك بقى فربنا سبحانه وتعالى أخفى رضاه عن الطاعات يعني أنت لو عملت طاعة ربنا ما بيخبركش في ساعتها أنه هو راضي عنك ليه؟ عشان تجتهد في باقي الطاعات خدت بالك؟ وأخفى غضبه عن المعاصي أنت لو عملت معصية ربنا يخفي عنك قدر غضبه عليك بسبب هذه المعصية ليه؟ عشان تجتنب وتحترز إيه؟ من كل المعاصي وأخفى وليه يعني لم يعلم الناس من هم أولياء الله خد بالك ربنا لما قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون سماهم بالأسماء ولا ذكرهم بالصفات ذكرهم بالصفات قال الذين آمنوا وكانوا يتقون يبقى أي إنسان مؤمن وتقي يكون وليا لله يبقى أي إنسان يقدر يكون وليا لله مش الولي لله بقى اللي هو معمول له قبر ومقام والناس بتزوره والكلام ده كله طبعا حرام لانه من الشرك بالله سبحانه وتعالى خدت بالك المسألة عامله ازاي فاخفى الله وليه من بين الناس حتى يعظموا الكل عشان تحترم كل المسلمين اللي حواليك خدت بالك واخفى الاجابه في الدعاء لماذا لتجتهد في الدعاء ربنا سبحانه وتعالى يحب العبد اللحوح في الدعاء سبحانه وتعالى واخفى الله عز وجل اسمه الاعظم لماذا عشان تعظم كل اسماء الله عز وجل واخفى قبول التوبه لما بتتوب هل بتعرف ساعتها ان ربنا قبل توبتك ولا لا ما بتعرفش ليه قال لك عشان تجتهد في جميع اقسام التوبه واخفى وقت الموت اليوم اللي انت بتموت فيه والساعه اللي بتموت فيها ربنا اخفاها ليه ليخاف المكلف فكذلك اخفى الله عز وجل العلم بليله القدر ليعظم الناس جميع الليالي في رمضان خدت بالك الحكمه عامله ازاي دي اول حاجه تاني حاجه الفخر الرازي بيقول ايه كانه تعالى يقول لو عينت لكم ليله القدر وانا عالم بتجاسركم على المعصيه ربنا بيقول انا اعرف كويس جدا ان في كتير من العباد عندهم جرأة شديدة على المعصية فلو عرفتكم ليلة القدر بالتحديد والتعيين ممكن واحد فيكم يجي في الليلة ديت ويجترئ على نوع معين من المعصية يعمل معصية كبيرة أو صغيرة فتكون العقوبة أشد ليه؟ لأن أنت لما تعلم إن دي ليلة القدر وبتعصى ربنا وأنت عارف إنها ليلة القدر هتكون العقوبة أكتر من إنك أنت إيه؟ ما تعرفش إنها ليلة القدر. الحاجة الثالثة الإمام برضو الفخر الرازي بيقول إيه؟ بيقول كأن الله عز وجل يقول أني أخفيت هذه الليلة حتى يجتهد المكلف في طلبها ويكتسب ثواب الاجتهاد، صحيح كل ما تجتهد أكتر في إن أنت إيه؟ تقول يا ترى هي ليلة إيه؟ 21 ولا 23 ولا بالظبط إيه؟ طب أنا اجتهد فيهم كلهم. يبقى تاخد ثواب الطاعة وفي نفس الوقت إيه؟ ثواب إيه؟ الاجتهاد. آخر حاجة إن العبد إذا لم يتيقن إن ديت ليلة القدر طبعا بيجتهد بالطاعة في كل الليالي العشر الأواخر من رمضان رجاء ان هي تكون فيها ليله هي ليله القدر. في اللحظه دي يا جماعه الله عز وجل يباهي بهذا العبد ملائكته فيقول لهم جل وعلا كنتم تقولون او كانه يقول كنتم تقولون ان هؤلاء يفسدون في الارض ويسفكون الدماء. نرجع للايه المولى عز وجل حينما قال واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه. قالوا ايه ساعتها؟ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال جل وعلا ردا عليهم قال إني أعلم ما لا تعلمون فالله عز وجل حينما يرى هذا الجد والاجتهاد من هذا العبد في تحري ليلة القدر يباهي به الملائكة فيقول كنتم تقولون أنهم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء فهذا جدهم واجتهادهم في تلك الليلة التي يظنون أنها ليلة القدر فكيف لو علموا أنها ليلة القدر يقينا فكيف يجتهدون فحينئذ يظهر سر قول الله جل وعلا إني أعلم ما لا تعلمون طيب السؤال اللي بعد كده وسؤال مهم جدا يا جماعة كتير من الناس يقولوا إيه طب أنا عايز أعرف علامات ليلة القدر منين أعرف إن دي ليلة القدر واخد بالك أقول لك في علامات صح ووردة في السنة لكن هذه العلامات خد بالك مسألة مهمة جدا لا تعرف إلا بعد ما الليلة بتعدي يعني انت مش هتعرف ان ليله القدر دي هي ليله القدر الا بعد ما الليله تكون عدت اصلا لان العلامات دي لا ترى الا في صباح اليوم التالي خد بالك كم علامه هم تقريبا حوالي خمس علامات يعني منهم علامة أو علامتين فيها أحاديث صحيحة وبقية العلامات الحقيقة هي آثار فقط واردة عن بعض الصحابة وعن بعض التابعين يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله رحمة واسعة قال قد ورد لليلة القدر علامات أكثرها لا تظهر إلا بعد أن تمضي تلك الليلة خد بالك يبقى اذا بعد ما ليله القدر بتعدي بيتعرف ان الليله اللي فاتت دي ايه كانت ليله القدر اول علامه يا جماعه ودي ورد حقيقه فيها حديث صحيح آه، رواه مسلم عن ابي بن كعب ان الشمس تطلع في صبيحتها لا شعاع لها تطلع الشمس ايه بغير شعاع ضوء فقط كده بغير ايه بغير حراره وفي روايه لاحمد مثل الطست آه، واخد بالك طيب وفي روايه احمد آه، من حديث عباده بن الصامت مرفوعا ومن أمارتها يعني من أمارة أو من علامة ليلة القدر أن الشمس في صبيحتها تخرج مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر يبقى دي أول علامة العلامة الثانية يا جماعة إن ليلة القدر لا فيها حر ولا برد جوها جميل جدا ومعتدل ويمكن انتوا بتحسوها لما ربنا يكرمكم بليلة القدر في سنة من السنوات اللي عدت الدليل على كده آه، يعني أثر رواه ابن خزيمة آه، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ليلة القدر طلقة لا حارة ولا باردة لا فيها حر ولا برد ليلة كده جواها معتدل وجميل طيب آه، ثالث علامة إن ليلة القدر هي ليلة مطر وريح تلاقي فيها كده نسمة هوا جميلة كده وتلاقي فيها يعني المطر بيندع كده حبات مطر كده جميلة آه، بتسقط في تلك الليلة ولذلك ورد فيها أثر عند ابن أبي شيبة من حديث جابر بن سمرة أنه قال ليلة القدر ليلة مطر وريح لكن له شاهد الكلام ده له شاهد في حديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا سجد في ماء وطين كانت الأرض الصبح مبلولة بالفعل طيب العلامة اللي بعد كده اللي هي العلامة الرابعة أن ليلة القدر لا يرسل فيها شيطان بل وتغل فيه المرض وتصفد ولا يحدث فيها داء ودي علامة الحقيقة يعني لا يراها الإنسان إنما هي أشياء إيه تحس فقط يعني إنما لا يراها وورد فيها أثر عند ابن أبي حاتم عن طريق مجاهد أنه قال لا يرسل فيها شيطان ولا يحدث فيها داء ولا يحدث فيها إيه داء آخر علامة كثرة الملائكة ونزول الرحمة والملائكة تنزل في أماكن الرحمة وورد في ذلك أثر عند أحمد عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه انه قال: وان الملائكه تلك الليله الملائكه في ليله القدر اكثر في الارض من عدد الحصى، اكثر في الارض ايه؟ من عدد الحصى، تبقى ملائكه عدد كبير جدا طبعا بتنزل في هذه الليله المباركه، طب الملائكه نزلت والرحمة نزلت والسكينة نزلت علينا في تلك الليلة المباركة ايه المطلوب مني في ليلة القدر اعمله عشان افوز بليلة القدر احنا لسه ما جيناش كل دوت للعنصر اللي احنا عايزينه اللي هو ايه اللي هو كيف تفوز او كيف نفوز بليلة القدر السؤال هنا ايه اللي نعمله في ليلة القدر ايه اللي نعمله في ليلة القدر هنعمل حاجات معينة ايه هي اول حاجة وده رأي الحقيقة للامام الشافعي والامام الشعبي رحمهم الله رحمة واسعة قال الحافظ ابن رجب قال قال الشعبي في ليلة القدر ليلها كنهارها بمعنى ايه ليلة القدر ليه في العشر الاواخر يا جماعة من شهر رمضان لازم تجتهد في النهار زي ما بتجتهد في الليل الحقيقة ده رأي ليهم وان كان يعني قد يكون رأيه مرجوحا ان ليلة القدر كلمة الليلة نفسها يعني قاصرة على الليل واخد بالك فالإنسان يجتهد في الليل أكتر من النهار لكن هو بيقول من باب إن أنت بتهيئ نفسك وتهيئ قلبك للعمل الليلي فتجتهد في الطاعة في النهار وده طبعا مطلوب مش في ليلة القدر بس ولا في رمضان بس بل في العمر كله قال الإمام الشافعي أستحب أن يكون اجتهاد العبد في نهارها كاجتهاده في ليلها وهذا يقتضي استحباب الاجتهاد في جميع زمان العشر الأواخر ليله ونهاره والله أعلم يبقى أول حاجة إن أنت تجتهد قدر استطاعتك في نهار العشر الأواخر وفي ليل العشر الأواخر وطبعا تزود أكتر يعني عيار الطاعة آه، ربنا يحفظنا يحفظكم ويرزقنا وإياكم الطاعة في ليل العشر الأواخر تاني حاجة إن أنت ما تكترش لا من أكل ولا من شرب ولا من المتع الدنيوية في العشر الأواخر ليه؟ كتر الأكل يا جماعة يفوت علينا حاجات كتيرة جدا كتر الاكل اصلا بيجلب كتر النوم يعني انت لما هتاكل كتير هتوخم هتنام كتير هيفوتك الخير الذي في ليله القدر ده شيء طبيعي ومعروف ولذلك جاء في بعض الاثار الاسرائيليه ان يحيى عليه السلام يحيى بن زكريا عليهما السلام قال للشيطان هل استطعت مرة أن تنال مني قدرت مرة كده تضحك عليا قال مرة واحدة شهيت لك الطعام فأكلت كثيرا فنمت في تلك الليلة ولم تصل قيام الليل فقال يحيى عليه السلام لا جرم لا أشبع بعد اليوم فقال له الشيطان لا جرم أنا أيضا لا أنصح أحدا بعدك بعد اليوم فيعني سبحان الله فعلا آه، كتر الأكل آه، يعني آه، يعني عياذا بالله ي- يصيب ال- الجسد بالخمول والكسل ويبعد الفكرة عن ال- عن الذهن ويخلي الإنسان في حالة خمول عن الطاعة عن طاعة الله سبحانه وتعالى طيب الحاجة اللي بعد كده آه، من السنة أيضا إن أنت تغتسل بين المغرب والعشاء في ليالي العشر الأواخر ليه؟ أنت عارف الاغتسال بينشط الجسم مع ان انت طول النهار طبعا صايم وبعدين جيت عند المغرب اكلت اكل بسيط ما كترتش في الاكل واغتسلت بين المغرب والعشاء هتستقبل الليله دي في نشاط عالي جدا وانت عمال بتصلي شويه بتصلي شويه عمال تقرا قران شويه بتستغفر شويه عمال تدعو دعاء ليله القدر الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم من عائشه ان وافقها تلك الليله ان تقول اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني واخد بالك يبقى تغتسل بين المغرب والعشاء الاغتسال هنا مش اغتسال جسد بس يا شباب لا يعني الاغتسال هنا انت بتغسل الظاهر ولا بد ان تغسل الباطن ايضا يعني ربنا قال خذوا زينتكم عند كل مسجد ماشي لكن في نفس الوقت لا يكتمل التزين الظاهر الا بتزين الباطن طب انا هزين الباطن بايه هقول لك بحاجات معينه بالتوبه ان انت تجدد التوبه كل ليله كل ليله يا رب انا تبت اليك تكثر من الاستغفار تنوي ان انت تبدا من الليله صفحه جديده مع الله سبحانه وتعالى يبقى التوبه والانابه تطهر قلبك من ادناس الذنوب والمعاصي من حب المعصيه تطهر قلبك من الحقد والحسد من الغل سبحان الله اسمع ماذا يقول الحق جل وعلا بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول جل وعلا يا بني ادم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشة بالك بقى ولباس التقوى ذلك خير ولباس التقوى ايه ذلك خير يبقى ايه الاغتسال بين المغرب والعشاء هينشط جسمك ان انت تستقبل ليلة القدر بفضل الله في نشاط عالي جدا وتقدر تأدي العبادة وانت في حالة نشاط لا في حال خمول اللي بعد كده الاعتكاف اكتر حاجة تضمن بيها ليلة القدر ان انت تعتكف لا دنيا بقى ولا شغل ولا زوجة ولا اولاد ولا اي حاجة تبعد عن الدنيا كلها وتعتكف وده كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولقد كان لكم ايه لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله اليوم الاخر وذكر الله كثيرا النبي كما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل بل في اخر سنه السنه التي توفي فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي عليه وسلم بيعتكف في كل رمضان عشر ايام في العام الذي قبض الحديث رواه البخاري اعتكف النبي عشرين يوما صلى الله عليه وسلم لان انت لما بتعتكف بتنقطع عن الدنيا وتفرغ بالك وقلبك لذكر الله ولطاعة الله وتكون في حالة مناجاة لله سبحانه وتعالى عالية جدا وتحس كده ان انت فعلا في استحضار وروحانيات عالية جدا في الاعتكاف بالتالي بفضل الله معاك اناس كل همهم ان هم ايه يتحروا ليلة القدر ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى هتلاقي من يعينك على الطاعة من يعينك على قيام الليل على التهجد على النوافل هتلاقي نفسك في جو ايماني عالي جدا تستطيع بفضل الله اولا واخرا ان انت تتحصل على الفوز بليلة القدر الحاجة اللي بعد كده ان انت تحافظ على صلاة المغرب والعشاء والفجر في جماعة ايه ده يعني اسيب العصر والظهر لا ما اقصدش طبعا انت المفروض ان انت طول السنة انت محافظ يقينا على صلاة الخمسة في المسجد اسمع لحبيبك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بإسناد الحسن يقول من صلى لله أربعين يوما في جماعة أو في المسجد مش في البيت في جماعة يدرك التكبيرة الأولى اللي هي تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان براءة من النفاق وبراءة من النار خدت بالك؟ طيب يبقى انت المفروض ان انت بتواظب على الصلوات الخمس في المسجد، لكن يتاكد هذا في مواسم الخيرات اكثر واكثر، ليه؟ لان في قول كده جميل جدا للامام الشافعي رحمه الله رحمه واسعه يقول: من شهد العشاء او الصبح ليله القدر فقد اخذ بحظه منها، خد بالك؟ ما هي ليله القدر دي مش كل الناس هتتحصل عليها بدرجه واحده، ممكن واحد تلاقيه في ليله القدر ربنا اكرمه، صلى المغرب والعشاء وبعد كده ما شاء الله صلى التراويح وبعد كده ما قدرش يعمل حاجه غير انه نام بعد كده قام صلى الفجر فده اخذ بجزء معين من ليله القدر اخذ بحظه من ليله القدر الثاني صلى المغرب والعشاء ونام لحد الفجر ايضا على الراي الذي قاله الامام الشافعي انه اخذ بحظ ولو يسير من ايه من ليله القدر لكن الحظ الاوفى والاعلى والاوفر ان انت تصلي المغرب تصلي العشاء تصلي التراويح بعدها اذا حبيت تنام شويه تقوم تقرا قران تذكر ربنا تستغفر تدعو تقوم تصلي تاني وهكذا تفضل في انشغال طول الليل لحد ايه لحد صلاه الصبح ودي اعلى قدر يستطيع الانسان ان يتحصل بيه على ليله القدر وان كانت المساله برضه عايزين نفصل فيها مساله مهمه ان المساله مش بكتر العمل وانما باخلاص النيه لله سبحانه وتعالى ولذلك العنصر اللي بعد كده قيام ليله القدر قيام ليله القدر احنا قلنا النبي عليه الصلاه قال ايه كما في الصحيحين قال من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا فين النتيجه بقى غفر له ما تقدم من ذنبه عايزك بس تركز معايا في الحته دي يعني ايه ايمانا ويعني ايه احتسابا خد بالك من حاجه الحافظ ابن حجر رحمه الله رحمه الله يقول ايمانا اي تصديقا بوعد الله بالثواب عليه ربنا وعدك بثواب على ليله القدر وعدك بايه وعدك ان انت لو قمت ليله القدر يبقى ليك جزاء عباده اكثر من 84 سنه اللي هي ايه ليله القدر خير من ألف شهر الحاجه الثانيه وعدك الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ان انت لو قمت ليله القدر ايمانا واحتسابا هيغفر لك كل الذنوب اللي ايه اللي فاتت خدت بالك يبقى ايه الوعد ده هيتحقق ازاي ايمانا ان انا مصدق يقينا ان ربنا طالما وعدني بحاجه خلاص فإن الله إذا وعد عبدا فإنه منجز له إيه؟ ما وعده وإذا أوعد لو ربنا توعدك بعذاب فإنه بالخيار إما أن يعذب وإما أن يرحم وقد غلبت رحمته غضبه وقد سبقت رحمته غضبه سبحانه وتعالى قال جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء سبحانه وتعالى يبقى إيمانا أي تصديقا بوعد الله على الثواب الذي إيه؟ وعدك الله به طب واحتسابا أي طلبا للأجر لا بقصد الرياء ولا السمعة أنا يا رب بعمل كل ده طلبا للأجر والمثوبة وطلبا لرضاك زي ما قلت لك الناس هيتفاوتوا في القيام بتاع ليلة القدر إنسان مش هيقدر يصلي غير ركعتين وهينام واحد تاني هيصلي 10 ركعات 11 ركعة واحد هيصلي لحد الصبح وهكذا لكن في النهاية الله لا ينظر إلى كثرة العمل وإنما ينظر إلى مدى صدق العبد وإخلاصه في أداء العمل هي دي المسألة المهمة اسمع لكلام حبيبك صلى الله عليه وسلم النبي قال إيه يا جماعة قال والحديث رواه مسلم من سأل الله الشهادة بصدق ده لا خرج ولا جاهد ولا عمل أي حاجة طلب بس من ربنا ان ربنا يرزقه الشهاده بس طلب الطلب ده من قلبه بصدق واخد بالك من سال الله الشهاده بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه وفي غزوه تبوك بعض الصحابه الفقراء جدا جم للنبي عليه الصلاه والسلام طلبوا منه ان هم يروحوا معاه معهمش لا دابه ولا راحله ولا معاهم طعام ولا زاد ولا اي حاجه فردهم النبي صلى الله عليه وسلم حزنوا الناس دولت وبقوا تعبانين ومتضايقين النبي لما راح غزوه تبوك وكانت غزوه العسره وكانت غزوه صعبه جدا سبحان الله يعني حوالي آه، 700 ميل ماشيينهم على رجليهم يعني يتعاقبون على البعير كده فترات يسيره لكن اغلب وقتهم كان مشي سبحان الله كان في عز الحر ويشاء المولى عز وجل ان النبي عليه الصلاه والسلام كما في الصحيح يقول لاصحابه ان بالمدينه لرجالا ان هم الناس دولت اللي كانوا عايزين يطلعوا ما عرفوش يطلعوا ان بالمدينه لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم وفي روايه الا شركوكم في الاجر حبسهم العذر وفي روايه حبسهم المرض مجرد النيه ولذلك النبي قال ايه انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى يبقى المساله ان انت تخلص النيه لله سبحانه وتعالى وربنا هيكرمك مجرد ان انت تقوم كده وتخلص النيه يا رب انا نفسي افوز بليله القدر يا رب اكرمني بيها واخلص النيه لله والله لو صليت ركعتين بس ربنا هيكرمك بليله القدر ولو ما اخلصتش النيه لله والله لو صليت من المغرب للفجر مش قد ايه والله لا يقبل الله عز وجل اي عمل الا باخلاص له واتباع لحبيبه صلى الله عليه وسلم العنصر اللي بعد كده الدعاء في ليله القدر دي الحاجات المطلوبه منكم يا شباب ان انتوا تعملوها في ليله القدر الدعاء في ليله القدر يقول سفيان الثوري امير المؤمنين في الحديث رحمه الله رحمه الله واسعه يقول الدعاء في تلك الليله احب الي من الصلاه ايه مراده من الكلام دوت مراده ان كثره الدعاء مطلوبه جدا افضل من الصلاه التي لا يكثر فيها الدعاء مش معنى كده ان انت تتابع وتسيب الصلاه لا هو قصده يعني ان انت تركز على الدعاء على قد ما تقدر لان الدعاء هو العباده مش قد ايه ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام طبعا النبي هو الاسوه والقدوه صلى الله عليه وسلم كان لما بيتهجد يا جماعه في ليله رمضان كان بيعمل ايه؟ كان يقرا قراءه مرتله قرايه النبي عليه السلام لما تحب ان انت تقف جنب النبي تعد الحروف اللي بيقراها هتعدها خدت بالك؟ فكان لا يمر بايه فيها رحمه الا سال الله من فضله ولا يمر بايه فيها عذاب الا تعوذ بالله من عذابه سبحانه وتعالى فالنبي عليه السلام بالصلاه اللي عملها ديت الصلاه ديت جمع فيها اربع حاجات جمع بين الصلاه وبين القراءة وبين الدعاء وبين التفكر ودي أفضل الأعمال وأكمل الأعمال في ليالي العشر وفي غيرها خدتوا بالكم زي ما قلت لك حديث رواه الترمذي بسند صحيح امنا عائشه بتقول للنبي يا رسول الله ارايت ان وافقت ليله القدر طب انا بقى ربنا اكرمني وادركت ليله القدر فماذا اقول فيها فقال لها صلى الله عليه وسلم قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني يا سلام سبحان الله خد بالك في فرق كبير جدا بين المغفره وبين العفو طب ليه النبي ما قالهاش قولي اللهم انك غفور تحب المغفره فاغفر لي المغفره لما ترجع للمعجم اللغوي يقول لك المغفره بمعنى الستر ان ربنا يستر الذنب اللي انت عملته لكن قد تؤاخذ عليه اما العفو فربنا بيستغفر الذنب من جذور خلاص غفر لك ومحالك الذنب ومش حتى هيعاقبك عليه ولا يحاسبك عليه بعد كده عشان كده النبي اختار اللفظ ده اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني فانا عايزك ليله القدر دي عايزك كده تستحضر قلبك تماما قوم كده وابكي بين يدي الله اتعلم البكاء ده النبي بيخبر صلى الله عليه وسلم ان من بين السبعه والحديث في البخاري ومسلم من بين السبعه يا جماعه اللي هيكونوا يوم القيامه في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل الا ظله اخر واحد ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه يا سلام مجرد ما ذكر كده ذكر الله عز وجل وتذكر ذنوبه وآثامه وتذكر تقصيره في حق الله بكى نزل الدمعة الدمعة دي هتكون سبب في ان هو يكون يوم القيامة في ظل عرش مالك الملك وملك الملوك في الوقت اللي هيقف فيه أكثر الناس خمسين ألف سنة بلا طعام ولا شراب ولا ظل عذاب شديد والراجل ده في ظل عرش الرحمن بدمعة يا شباب بدمعة فلازم فعلا تذل نفسك لله في هذه الليلة يا رب اكرمني بليلة القدر اجعلني من الفائزين بليلة القدر اغفر لي اعف عني ارحمني ادعو بنفس الدعاء الذي اختاره لك النبي صلى الله عليه وسلم اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني حبيبك صلى الله عليه وسلم بيقول لك اوعى تيأس من ذنوبك ربنا بيقول ايه الاول ربنا بيقول قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لأتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم يا سلام شوف النعمة دي واسمع بقى لقول ربك عز وجل كما في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي بإسناد حسن يقول جل وعلا يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني لازم لازم مع الدعاء رجاء عندك حسن ظن بالله يا رب أنا عندي يعني أنا بدعو بقول لك يا رب اغفر لي وارحمني واعف عني وأنا عندي يقين إن أنت هتغفر لي وهترحمني وتعفو عني إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي ليه ولا أبالي هو مين اللي هيسأل ربنا أنت بتغفر لمين ولا محدش يسأله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى هتلاقي إنك ما دعوتني ورجوتني هتغفر لي يا رب الزنا ولا شرب الخمر ولا الربا ولا إيه بالظبط غفرت لك على ما كان منك بس ما يكونش فيه مظالم للعباد ولا أبالي هتلاقي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء عايزك تستحضر المعنى ده بالذات ليلة القدر عايزك تعيش المعنى ده بقلبك انت في ليله القدر دلوقتي حسان انت دلوقتي في ليله القدر وبتقول يا رب انا ذنوبي كتيره هتكون قد ايه لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني عمال تذنب 11 شهر وجيت في ليله القدر بتقول يا رب اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي لا ده يا ربي ده انا ذنوبي اكتر واكتر هتوصل قد ايه يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا بقرب ما يملا الارض من الذنوب والخطايا ثم لقيتني بشرط واحد لا تشرك بي شيئا شوف المقابل بقى لأتيتك بقرابها مغفرة يا سلام ودود ولا مش ودود ودود حس كده المعنى ده حس بمدى عظمة ربنا بمدى رحمة ربنا سبحانه وتعالى هو مش محتاج لك ورغم ذلك عايز يغفر لك سبحانه وتعالى ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم هو ربنا سبحانه وتعالى ان كان عليه نفسه يدخل كل عباده الجنه بس العباد هم اللي عاملين بيرموا نفسهم في النار نسال الله العفو والعافيه فعايزك تقوم ليله القدر وتقول كده بلسان الحال والمقال بك أستجير ومن يجير سواك بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك إني ضعيف أستعين بك يا قوي ذنبي ومعصيتي ببعض قواك أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها ما لها من غافر إلاك دنياي غرتني وعفوك شدني ما حيلتي في هذه أو ذاك رباه قلب تائب ناجاك رباه قلب تائب ناجاك أترده وترد صادق توبتي حاشاك ترفض تائبا حاشاك فليرضى عني الناس أو فليسخطوا فليرضى عني الناس أو فليسخطوا أنا لم أعد أسعى لغير رضاك وصدق من قال يا رب عبدك قد أتاك وقد أساء وقد هفى يا رب عبدك قد أتاك وقد أساء وقد هفا يكفيه منك حياؤه من سوء ما قد أسلفا حمل الذنوب على الذنوب الموبقات وأسرفا حمل الذنوب على الذنوب الموبقات وأسرفا وقد استجار بذيل عفوك من عقابك ملحفا يا رب فاعف وعافه فلأنت أولى من عفا يا رب فاعف وعافه فلأنت أولى من عفا اوعى تيأس من ذنوبك اوعى اوعى تيأس من كتر المعاصي ابدأ صفحة جديدة من الليلة مع ربنا سبحانه وتعالى قول له يا رب خلاص انا تعبت خلاص من المعاصي انا مش عايز غيرك لا اريد سواك عايز يا رب ان انا اقرب عايزك تقربني عايز يا رب ان انت توفقني لكل طاعة شوف ربنا ماذا يقول من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا يا سلام شوف الرحمة شوف العفو شوف الود سبحانه وتعالى من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولا ودود والله سبحانه وتعالى آخر حاجة من الأشياء اللي المفروض تعملها في ليلة القدر إن أنت تصحي زوجتك تصحي ولادك عشان يصلوا قيام الليل عشان يتعرضوا للنفحات والرحمات اسمع لقول رب الأرض والسماوات يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ويقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ده النبي بيدعي لك أنت وزوجتك وولادك حديث رواه أبو داود بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا بيدعي لك بالرحمة رحم الله رجلا قام من الليل عمل ايه فصلى ثم ايقظ امرأته فان ابت نضح في وجهها الماء ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء يقول صلى الله عليه وسلم فإن قام الزوج الزوجة وصليا كتب عند الله ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات يبقى قوم صلي وتعرض لنفحات ورحمات الله سبحانه وتعالى وصح زوجتك وولادك عشان البركات تخش البيت ربنا يحفظنا ويحفظكم يقول أحد السلف وجماع الأعمال التي يدرك بها العبد ليلة القدر في هذه الكلمات أن من أتى عليه رمضان صحيحا مسلما صام نهاره وصلى وردا من ليله وغض بصره وحفظ فرجه ولسانه ويده وحافظ على صلاته في الجماعة وبكر إلى الجمعة فقد صام الشهر كله واستكمل الأجر وأدرك ليلة القدر وفاز بجائزة الرب جل وعلا يا سلام تعالوا نخش على السؤال اللي بعده يا شباب طب إيه الموانع اللي تخلي الإنسان ما يتغفرلوش ممكن أو ممكن ما يتغفرلوش في ليالي الخير والرحمة عامة وفي ليلة القدر خاصة حقيقة في بعض الأمور لازم نتجنبها يعني احنا قلنا في الجزء اللي فات أو السؤال اللي فات إيه الحاجات اللي المفروض نعملها في ليلة القدر طب إيه الحاجات اللي المفروض نبعد عنها في ليلة القدر وفي غير ليلة القدر بس خصوصا في ليلة القدر بعض الحاجات يكون الحافظ ابن رجب رحمه الله رحمة واسعة ويتعين على المسلم أن يجتنب الذنوب التي تمنع من المغفرة وقبول الدعاء في تلك الليلة أولا الشرك بالله وده أعظم الشيء أعظم شيء لابد أن تبتعد عنه تماما الشرك بالله يقول جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويقول جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك خد بالك الشرك يحبط العمل فلو قمت ليلة القدر لو صمت اليوم كله وقمت الليلة كله وأنت مشرك بالله عياذا بالله فكل العمل قد حبط ربنا عافينا وعافيك يبقى أول حاجة نتجنبها الشرك وأعمال الشرك ثاني حاجة تتجنب عقوق الوالدين وقطيعة الأرحام ليه؟ لأن أنت والله لو قمت ليلة القدر وأنت عاق لوالديك خد بالك مسألة مهمة جدا جدا جدا لو قمت ليلة القدر وأنت عاق لوالديك فلن يقبل منك ليلة القدر ايه الدليل على كده قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه الطبراني في الكبير باسناد حسن يقول صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا لا فريضة ولا نافلة اول هؤلاء الثلاثة العاق الوالدين خدت بالك مسألة عامل ازاي يبقى انت في بداية رمضان احنا قلنا في الدرس اللي فات اللي هو ايه اللي هو كيف نفوز بشهر رمضان ده درس عام عن كل رمضان درس النهارده كيف نفوز بليله القدر على وجه الخصوص قلنا برضو من ضمن الاشياء اللي انت تستعد ليها احنا قلنا في الدرس اللي فات ان احنا هندخل على رمضان بخطه مكونه من ثلاث حاجات 4 4 2 اربع حاجات نعملهم قبل رمضان اربع حاجات نعملهم في رمضان حاجتين نعملهم بعد رمضان من ضمن الاربع حاجات اللي احنا ذكرناها قبل رمضان ان احنا نصالح كل من حولنا وعلى وجه الخصوص الام والاب وصله الارحام ربنا يحفظنا ويحفظكم ثالث حاجه ان احنا نتجنب الشحناء والبغضاء وفساد ذات البين النبي عليه السلام اخبر كما في الصحيح ان ابواب الجنه تفتح يوم الاثنين والخميس فيغفر الله عز وجل لكل عبد لا يشرك بالله شيئا الا رجلا كانت بينه وبين اخيه ايه شحناء بخصمه فاهم ازاي؟ فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا انظروا هذين حتى يصطلحا يبقى انت ممكن النهارده تضيع نفسك بسبب خصام بسبب ان انت بتتشاجر ده احنا قلنا لليله القدر نفسها يعني حجب معرفه ميعاد ليله القدر بسبب ايه؟ التشاحن وال- والتشاجر بين المسلمين خدت بالك؟ يبقى الفرقه شر والخلاف شر عافانا الله واياكم من الخلاف ومن الفرقه. آه، رابع حاجه ادمان المعاصي والاصرار عليها لا سيما الخمر وسائر المسكرات، ما يجيش واحد في ليله القدر عياذا بالله يشرب خمر زي ما شفنا في الحج يا جماعه ونسال الله العفو والعافيه في عز يوم عرفه ناس رايحه هناك نسال الله العفو والعافيه والله بالجوزه والشيشه. تخيل الناس عماله تدعو وت- ويعني وعماله تبكي وفي يعني وقلبها مليان حرقه يا رب اغفر يا رب ارحم يا رب وده قاعد عياذا بالله في الخيمه نسال الله العفو والعافيه عمال يكركر طب يعني يعني سبحان الله الله يعني شتان بين مشرق ومغرب ربنا يعافينا ويعافيكم. خامس حاجه يا جماعه اوعى اوعى لو وقعت في معصيه توب في ساعتها واوعى تكون من المجاهرين بالمعاصي. مشكله المجاهر بالمعاصي يا جماعه انه بيفتخر بيقول لهم يا جماعه انا لما بعمل معصيه انا بدعوكم لهذه المعصيه دي مشكله المجاهد ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه كما في البخاري ومسلم قال كل امتي معافى الا المجاهرون كل امتي ايه معافى الا المجاهرون وصدق من قال خاب عبد بارز المولى باسباب المعاصي ويحه مما جناه لم يخف يوم القصاص ويحه مما جناه لم يخف يوم القصاص يوم فيه ترعد الأقدام من شيب النواصي يوم فيه ترعد الأقدام من شيب النواصي لي ذنوب في ازدياد وحياة في انتقاص فمتى أعمال ما أعلام لي فيه خلاصي خاب عبد بارز المولى بأسباب المعاصي ويحه مما جناه لم يخف يوم القصاص مش خايف مش خايف لما تقف بين ايدين ربنا ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين ما منكم من احد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر العبد ايمن منه فلا يرى الا ما قدم وينظر العبد اشأم منه فلا يرى الا ما قدم وينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى الا النار نعمل ايه يا رسول الله قال فاتقوا النار ولو بشق تمره ولو بكلمه طيبه أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم طيب في بعض الناس ممكن يسألوا سؤال مهم قوي يا جماعة بعض الناس يقول طب في ناس هتتحرم من ليلة القدر لسبب أو لعذر هم ما لهمش في يد زي مين يا جماعة زي الحائط والنفساء والمسافر والنائم لعذر يعني طب واحد نام وغصب عنه و- وناوي يقوم ليلة القدر وغصب عنه غلبته عينه محدش صحاه فجأة لقى نفسه صحي بعد صلاة الفجر أو على صلاة الفجر فنام غصب عنه هل يحرم من ليلة القدر؟ يثاب المرء على حسب نيته لو نايم وفعلا نيته يعني صلى المغرب ونيته يقوم لصلاة العشاء وقال إن شاء الله هو صلي العشاء ومن العشاء للفجر إن شاء الله ما بين صلاة وقراءة قرآن واستغفار ودعاء لحد إن شاء الله الفجر غلبته عين نام من التعب ما صحيش إلا الفجر هل ممكن ربنا سبحانه وتعالى يساوي بين هذا العبد أو يساوي بين هذا العبد وبين آخر نام وليس في نيته أنه يقوم ليلة القدر لا يمكن سبحانه وتعالى لا يسوي بين هذا وبين ذلك طب واحدة حائض أو نفساء ده عذر يعني ليس لها فيه يد هل لا تؤجر؟ لا تؤجر إن شاء الله يقول أحد السلف قال قلت للضحاك رحمه الله رحمة واسعة أرأيت النفساء والحائض والمسافر والنائم هل لهم نصيب في ليلة القدر قال نعم كل من تقبل الله عز وجل عمله قال نعم كل من تقبل الله عمله سيعطيه نصيبه من ليلة القدر يبقى إذا المعول هنا مش على كثرة الأعمال بل على بر القلوب وعلى إخلاص النية لله سبحانه وتعالى وكما قال القائل كم من قائم محروم ومن نائم مرحوم يعني يشير الى ما جاء في الصحيح عن معاذ بن جبل لما بيكلم ابي موسى الاشعري فبيقول له انت بتقرا القران ازاي؟ قال اقراه قائما وقاعدا ونائما فاذا اشعرت بفتور اكون واخرج واركب دابتي واقرا قال اما انا معاذ بن جبل بيقول لا، اما انا فاقرا القران فاذا ما احسست بتعب نمت واحتسب في نومتي كما احتسب في قومتي يعني بحتسب لما انام يا رب انا بحتسب النوم ده عشان اقوم بعديها قايم فايق كده اقدر اقوم اقرا القران واقدر اصلي فيؤجر في نومته كما يؤجر في قومته كما قال رضي الله عنه وارضاه اذا فالعبد مامور يا جماعه ان هو يسعى وياخذ بالاسباب في اكتساب الخيرات وكل ميسر لما خلق له فأهل السعادة ميسرون لعمل أهل السعادة وأهل الشقاوة ميسرون لعمل أهل الشقاوة قال جل وعلا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى يبقى خد الأسباب أهو شوف بقى تيسير ربنا فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى خدت بالك طيب نيجي للسؤال اللي بعد كده يا جماعة هو الحقيقة فاضل ثلاث أسئلة السؤال الأولاني منهم هل العشر الأخيرة العشر الأواخر من رمضان أفضل أم العشر الأولى من ذي الحجة؟ سؤال بيخطر على بال ناس كتيرة جدا. والسؤال اللي بعده وهل ليلة القدر أفضل أم ليلة الإسراء؟ سؤال مهم وأجاب على السؤالين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة يقول أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان الأيام النهار خدت بالك وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة وضحت المسألة يبقى النهار بتاع عشر أيام ذي الحجة الأولانيين أفضل من النهار بتاع العشر الأواخر من رمضان أما الليالي الليالي نفسها بتاعة العشر الأواخر من رمضان أفضل من الليالي بتاعة العشر الأوائل من ذي الحجة طيب السؤال الثاني هل ليلة القدر أفضل أم ليلة الإسراء؟ قال شيخ الإسلام ليلة الإسراء أفضل في حق النبي خد بالك السؤال الجميل ده والإجابة الجميلة دي قال ليلة الإسراء أفضل في حق مين يا جماعة؟ حق النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم وليلة القدر أفضل بالنسبة لأمة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم طب عايزين نقف وقفة سريعة كده جميلة مع بعض اللفتات حول سورة القدر ونختم بقى بكيف نفوز بليلة القدر اللي هو العنصر اللي احنا عمالين بنلف ونحوم حواليه عشان نوصل له بفضل الله عز وجل طيب تعالوا نعيش في عجالة سريعة مع سورة القدر لماذا سميت سورة القدر بهذا الاسم وما معنى القدر الإمام ابن الجوزي الحقيقة ذكر سبع أقوال في آه، لماذا سميت سورة القدر وما معنى القدر قال معنى القدر آه، العظمة وذلك من قولك لفلان ان فلان ده له قدر قال الامام الزهري ويشهد له قوله جل وعلا وما قدر الله حق قدره يعني لم يعلموا حق عظمته سبحانه وتعالى وقال الفخر الرازي عن الزهري انه قال ليله القدر يعني ليله القدر والشرف خدت بالك ادي القول الاول القول الثاني انه من الضيق ليله القدر يعني ايه ليله الضيق فهمت وده اخذوها من قوله جل وعلا ومن قدر عليه رزقه يعني ومن ضيق عليه رزقه طب بتضيق من ايه يعني قال هي ليلة تضيق فيها الأرض مش ضيق يعني مشقة لا ده ضيق من كتر العبادة قال هي ليلة تضيق فيها الأرض من الملائكة الذين ينزلون ليشهدوا ليلة القدر يا سلام شوف المشهد الجميل طب والقول الثالث القول الثالث أن القدر هو الحكم كأن الأشياء تقدر في تلك الليلة القول الرابع أنه من لم يكن له قدر صار بمراعاته لليلة القدر ذا قدر يعني اللي, إيه؟ اللي يبحث عن ليلة القدر ويتحراها بسبب البحث والاجتهاد ده في طاعة ربنا يصبح الإنسان ده له قدر عند الله سبحانه وتعالى القول الخامس أن هذه الليلة نزل فيها كتاب ذو قدر اللي هو القرآن وتنزل فيها رحمة ذات قدر وملائكة ذو قدر فعشان كده سميت ليلة القدر أضاف الفخر الرازي القول السادس فقال وهو قريب أيضا من القول الثالث إن الليلة ديت بتقدر فيها الأمور والأحكام شده كما جاء عن ابن عباس أن الله قدر ما يكون في كل أيام السنة في تلك الليلة قدر ما يكون في تلك السنة من المطر والرزق والإحياء والإماتة والغنى والفقر كل حاجة هتقدر في تلك الليلة مش قد ايه يعني وان كان ربنا سبحانه وتعالى اصلا قدر المقادير يا جماعه قبل ان يخلق السماوات والارض بقد ايه ب ألف سنه والحديث رواه مسلم لكن المراد هنا بقى اظهار تلك المقادير في تلك الليله للملائكه بان تكتب في اللوح المحفوظ لن تكتب في لوح المحفوظ ولذا قال جل وعلا فيها يفرق كل أمر حكيم وأضاف القرطبي القول السابع فقال قال سهل سميت بذلك يعني بليلة القدر لأن الله قدر فيها الرحمة على المؤمنين طب إيه الراجح بقى في الأقوال السبعة دول يا جماعة إن الأقوال كلها صحيحة مفيش أي قول فيها غلط كل الأقوال دي صحيحة لا تعارض بينها وهذا من باب اختلاف التنوع وليس من باب اختلاف التضاد فسميت بذلك لعظم قدرها وفضلها عند الله عز وجل والكل الأشياء السبعة اللي احنا ذكرناها دي كلها يبقى كل هذه الأقوال صحيحة في تعريف ليلة القدر طيب قوله جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر اللي هو أنزلنا إيه القرآن يعني ابتدأنا إنزال القرآن في ليلة القدر خدت بالك إن أنزلناه في ليلة القدر طب ونزول القرآن في ليلة القدر ليه كم تفسير ليه تفسيرين إن هو نزل كله في ليلة القدر يا شباب معلش احنا بنقف وقفة بس كده مهمة من باب إن احنا نعرف معلومة يعني إيه إن أنزلناه في ليلة القدر القرآن كله نزل في ليلة واحدة ولا ابتدأ نزول القرآن في الليلة دي وتكمل بعد كده اسمع لقول أهل العلم قالوا الأول إن هو القرآن نزل كله في ليلة القدر إلى السماء الدنيا خدت بالك؟ يعني نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر ثم نزل مفرقا ومنجما على الرسول صلى الله عليه وسلم بحسب الوقائع وهذا قول جماهير المفسرين يعني نزل القرآن كله وكل لما تحصل حاجة مع- مع النبي ومع الصحابة ومش عارف إيه تنزل آيات تؤيد هذا الأمر أو تفسر مثلا حادثة معينة أو تخبر عن شيء معين يعني تنزل إيه بحسب الأحوال والأحداث التي تحدث بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين من حوله القول الثاني أن المقصود ابتداء نزول القرآن كان في ليلة القدر يبقى القول الأول بيقول إن هو القرآن نزل كله في ليلة القدر إلى السماء الدنيا ثم بعد ذلك إيه بدأ ينزل عن طريق الوحي من جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا ومنجما القول الثاني إن هو بدأ نزوله في ليلة القدر يبقى القرآن نزل ثلاث نزلات كما أخبر أهل العلم النزول الأول نزل إلى اللوح المحفوظ ركز معايا النزول الأول إيه؟ إلى اللوح المحفوظ النزول الثاني من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة بيت العزة فين يا شباب؟ بيت العزة في السماء الدنيا في السماء الدنيا القول الثالث أو النزول الثالث نزل بواسطة أمين الوحي جبريل كان يهبط به على قلب النبي واضح كده يبقى القرآن كله نزل يا شباب إلى اللوح المحفوظ النزلة الثانية من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة النزلة الثالثة كان بقى مع كل حدث يحصل كان أمين الوحي جبريل عليه السلام يأتي بالآيات التي ينزل بها بأمر رب الأرض والسماوات من بيت العزة إلى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه القرآن طيب إيه الحكمة يا جماعة في نزول القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا قال لك عشان تفخيم أمر القرآن وأمر من أنزل عليه القرآن صلى الله عليه وسلم الحاجة الثانية قال لك تعدد النزول وأماكنه مبالغة في نفي الشك عن القرآن في زيادة الإيمان به والثقة به القرآن كان بينزل حادثة معينة تحصل ينزل القرآن يؤيد قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل القرآن يخبر النبي حاجة هو ما يعرفهاش فكل ده كان إيه كان يثبت الإيمان واليقين في قلوب الناس بأن هذا الكتاب وهذا القرآن من عند الله سبحانه وتعالى خدت بالك؟ طب برضه ايه الحكمه ايضا في نزول القران مفرقا؟ ايه اللي خلى كان القران بينزل كده ايه؟ يعني في كل مناسبه وفي كل حدث ايات معينه على النبي، قال لك ده كان الهدف منه تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، الحاجه الثانيه التدرج في تربيه الامه الناشئه، لو نزل القران جمله واحده هم مش هيقدروا يتركوا كل ده مره واحده، انما مره بعد مره وايه بعد ايه يتربى على الايه دي ويتربى على الايه اللي بعدها وهكذا فتتربى الامه تدريجيا مع القران. ثالث حاجة مسيرة الأحداث حدث بيحصل الآية تنزل تؤيد المسألة دي يبقى إيه مسيرة الأحداث رابع حاجة الإرشاد إلى مصدر القرآن وأنه كلام الله سبحانه وتعالى طيب إيه تفسير قول الله عز وجل ليلة القدر خير من ألف شهر قلنا إن المفسرين قالوا إيه قالوا فيها تسع أقوال أرجحها يا جماعة أرجح تلك الأقوال إن هم قالوا إيه ليلة القدر خير من ألف شهر يعني عمل في ليلة القدر خير من عمل ألف شهر ليس فيها ليلة القدر زي ما قلنا طيب آخر حاجة قول الله عز وجل تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر معناها إن بتكثر بقى في هذه الليلة زي ما قلنا نزول الملائكة بتنزل وتتزاحم في الأرض تزاحم لا يخطر على قلب بشر وأنتم عارفين الملائكة تتنزل مع تنزل البركة والرحمة كما أيضا يتنزلون عند قراءة القرآن ويحيطون بحلق الذكر ويضعون أجنحتهم لطالب العلم الصادق تعظيما له أما الروح إن ربنا قال لنا تنزل الملائكة والروح من الروح هو جبريل عليه السلام طب قوله تعالى ودي آخر حاجة سلام هي حتى مطلع الفجر معناها إيه؟ أي سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا أو أن يعمل فيها أذى وتقضى فيها الأمور وتقدر فيها الآجال والأرزاق كما قال جل وعلا فيها يفرق كل أمر حكيم وقيل إن الملائكة تنزل في تلك الليلة وتمر بالمصلين ليلة القدر وتسلم عليهم حتى مطلع الفجر نوصل لآخر عنصر وهو ده العنصر اللي احنا عمالين بنلف وندور من الصبح عشان نوصله اللي هو بقى قد كيف نفوز بليلة القدر؟ اتكلمنا بقى عن تعريف ليلة القدر وعلامات ليلة القدر وايه اللي نعمله في ليلة القدر وايه اللي نتجنبه في ليلة القدر وتفسير ليلة القدر او تفسير سورة القدر وعايزين نوصل بقى اخر حاجة اللي هي كيف نفوز بليلة القدر؟ انا هذكر لك ست عناصر والستة في غاية الأهمية من خلال الست حاجات دولت نستطيع بفضل الله سبحانه وتعالى ان احنا نفوز بليله القدر، لكن اهم عنصر هو اول عنصر اللي انا هذكره لك اللي هو الاستعانه بالله، والله يا شباب لا يمكن نوفق لليله القدر الا اذا استعنا بالله سبحانه وتعالى، اسمع لحبيبك صلى الله عليه وسلم ماذا يقول الحديث رواه الترمذي بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله، فلا يمكن توفق الا اذا ربنا وفقك سبحانه وتعالى فلو ربنا قدر لك ذل نفسك لله فلو ربنا قدر لك ان انت تفوز بليله القدر لا يمكن حد يحجب عنك ليله القدر ابدا فلن توفق الا اذا استعنت بالله يا رب وفقني ليله القدر يا رب اجعلني من الفائزين بليله القدر يا رب يا رب يا رب افضل كده اصرخ وذل نفسك لله وابكي بين يدي الله عشان ربنا يوفقك لليله القدر يبقى اول حاجه الاستعانه بالله ثاني حاجه العلم بفضائل ليله القدر خد بالك الانسان عدو ما يجهل لو انت ما تعرفش اصلا فضل ليله القدر هتتعب نفسك ليه انما لما تعرف ان اللي بيقوم ليله القدر يغفر له ما تقدم من ذنبه وان ربنا يكتب له عباده اكتر من 84 سنه وان وان وان خلاص ده بيحدوك ان انت ايه على طول تحرص ان انت ايه تقوم ليله القدر الحاجة الثالثة إن أنت تاخد بالأسباب وتلتمس ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان في الوتر منها ويا حبذا لو اعتكفت في العشر الأواخر زي ما قلنا لكن في النهاية أنت بتاخد بالأسباب وتعلم يقينا ان الاسباب وحدها لا تنفع ولا تضر الا بامر مسبب الاسباب انت مجرد بس بتجتهد لكن في النهايه مساله القبول عند الله عز وجل على قدر اخلاص النيه لله سبحانه وتعالى رابع حاجة صدق الطلب ان انت تطلب زي ما قلنا تطلب المسألة دي بصدق واخلاص واستثنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه اخلص النية يا رب انا عايز ليلة القدر انا عايز قبل ليله القدر عايزك انت ترضى عني انا عايزك انت تحبني زي ما بحبك يا رب نفسي تحبني نفسي احس ان انت راضي عني خدت بالك لان اعظم نعمه يا جماعه في الجنه لما ربنا يرزقنا الجنه ان شاء الله ان ربنا كما في الصحيحين بيطلع على اهل الجنه وينادي عليهم يا اهل الجنه هل رضيتم فيقولون يا ربنا وما الذي يمنعنا ان نرضى وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة فيقول جل وعلا أنا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون وأي شيء أفضل من ذلك في حاجة أفضل من الجنة فيقول جل وعلا أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا يبقى صدق الطلب إن أنت تطلب إن ربنا يوفقك ليلة القدر بصدق وإخلاص من قلبك خامس حاجة الإلحاح على الله جل وعلا في الدعاء اسمع لقول الله جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا سلام شوف بقى الهموم اللي انت فيها شوف الامراض اللي انت فيها شوف المتاعب شوف الفقر شوف البلاء اللي انت فيه شوف كل حاجة ربنا هو الذي يستطيع وحده ان يفرج عنك كل هم وكل بلاء محدش يقدر ينفعك الا الله الله هو النافع الضار سبحانه وتعالى واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت على أن يضروك فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك في النهاية رفعت الأقلام وجفت الصحف يبقى الإلحاح على الله في الدعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني افضل ادعي افضل كرر الدعاء ده لحد الفجر وانت عندك يقين ان ربنا هيغفر لك وهيعفو عنك ولذلك آخر عنصر بختم بيه اللي هو حسن ظن بالله اجتهدت عرفت قدر ليلة القدر وعرفت الأشياء اللي ممكن تعملها في ليلة القدر والأشياء اللي هتتجنبها وكيف تفوز بليلة القدر خلي في النهاية بعد ما أديت العبادة بعد ما اعتكفت بعد ما صليت بعد ما قرأت القرآن بعد ما دعيت بعد ما استغفرت خلي عندك يقين ان ربنا هيغفر لك هيعفو عنك هيخليك تغنم آه، وتفوز بليلة القدر يقول صلى الله عليه وسلم الحديث رواه مسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله جل وعلا فلو فعلت كل هذا وربنا وفقك ليلة القدر فأحسن الظن بالله أن يتقبل الله عز وجل منك ده كان عنوان المحاضرة كيف نفوز بليلة القدر اوعى اوعى ان تنشغل بالدنيا عن ليلة القدر اوعى تنشغل بالدنيا عن عبادة الله اوعى تنسى الجنة احنا في النهاية يا جماعة طلاب جنة طلاب جنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي رواه البخاري لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها أفضل من الدنيا وما فيها والدنيا ما تساويش حاجة لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء فوحا إياك ثم إياك دخل علينا رمضان ربنا يحفظنا ويحفظكم نعمر رمضان نبدأ قبليه بالتوبة ونعمر رمضان بالطاعة ونحاول نجتهد في العشر الأواخر عسى الله عز وجل أن يعتق رقابنا من نار جهنم إن يقدر لنا إن إحنا نفوز بليلة القدر يكتب لنا عبادة أر- أكتر من 84 سنة يغفر لنا كل الذنوب اللي فاتت نبدأ صفحة جديدة يقينا في الوقت دوت إن شاء الله نرجو أن نكون من أهل الجنة فنسأل الله عز وجل أن ينجينا جميعا من الذنوب والمعاصي وأهدي إليكم هذه الكلمات قبل أن أنهي هذا اللقاء أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا لو أن المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي هتنتفع بطاعتك لله يوم ما تخش قبرك يوم ما ينادي عليك ملك الموت بدل ما يقول لك يا ايتها النفس الخبيثه ينادي عليك ويقول لك يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي تنزل قبرك تعيش في جنه في الدنيا في جنه في البرزخ في جنه يوم القيامه تلاقي القبر روضه من رياض الجنه تلاقي عملك الصالح جاي لك في صوره رجل ابيض الوجه ابيض الثياب جميل الرائحه وينادي عليك فتقول له من انت ان وجهك هو الوجه الذي ياتي بالخير يقول انا عملك الصالح انا شهر رمضان انا صيام رمضان انا قيام الليل انا قيام ليله القدر انا الزكاه اللي دفعتها انا الصلاه اللي صليتها انا صله الرحم انا الامر بالمعروف انا النهي عن المنكر فتقول رب أقم الساعة فيقال لك ليس الآن ولكن نم في قبرك كنوم العروس سبحان الله فتنام في قبرك أسعد أيام حياتك وتمر عليك فترة البرزخ كفترة يسيرة جدا ثم بعد ذلك تذهب للقاء الملك مالك الملك وملك الملوك اللي قلوبنا اشتاقت للقائه وللنظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى فتحاسب حسابا يسيرا بإذن الله جل وعلا ثم تشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم وتأخذ كتابك بيمينك وتدخل مع النبي جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كل دوت ممكن يكون بإخلاص نية لله سبحانه وتعالى وبالفوز بليلة القدر ده كان عنوان المحاضرة كيف نفوز بليلة القدر فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من الفائزين بليلة القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته